حياتك قائدا وإن في حياتك قائدا حتى تسود على العدا حتى تسود على العدا والشرع نبراس لنا لله تبقى عابدا أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آه، وبعد اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نعيش مع قصة من قصص القرآن نحاول كده ناخد منها العظة والعبرة وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينفعنا بهذه القصة لأن هي فعلا قصة من أعظم القصص التي ذكرها لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه القصة متعلقة ببني إسرائيل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يقعد مع الصحابة و- ويكلمهم عن بني إسرائيل لفترات طويلة جدا ليه؟ لأن هذه الأمة كانت لها على مدار التاريخ أخطاء آه، صعبة جدا أخطاء دي كانت سبب أن هي تصبح أمة ذليلة ومهانة أو لها ما شاء الله مميزات عالية جدا جدا فنقدر ناخد المميزات وناخد بالنا من العيوب والأخطاء اللي وقعت فيها علشان نقدر نبعد عنها آه، آه، يقول عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه آه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا يقوم إلا للصلاة طول الليل النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم عمال يكلمهم عن هذه الأمة فاحنا نحتسب ان احنا بنتكلم عن هذه الأمة ان احنا بنقلد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بداية يا جماعة قبل ما نتكلم على مسألة آه، آه، آه، قصص بني إسرائيل أو القص اللي ورد في القرآن عايز أكد معاكم على معنى مهم جدا يا جماعة ما ينفعش أبدا إن القرآن ده يكون عبارة عن آه، آه، مجموعة من الكلمات إحنا بنقرأها زي الجرايد بالظبط ما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر لنا قصة في القرآن لازم نفهم كويس جدا إن ربنا سبحانه وتعالى إنما يريد من وراء هذه القصة معاني عظيمة جدا ربنا سبحانه وتعالى يريد إن إحنا لما نقرأ هذه القصة إحنا نعمل بمقتضاها ما ينفعش إن أنا أخد القرآن وأحطه ورا ظهري لا يا جماعة القرآن ربنا سبحانه وتعالى أنزله لنا ليكون قائدا لنا النبي قال لنا من جعله قائدا له قاده إلى الجنة وفي رواية من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار يا جماعة الفرق بيننا وبين الصحابة ان الواحد منهم كان لما بيقرأ القرآن بيقرأ علشان يعمل بالقصة دي آه، مرت عليه قصة فبيحاول يبص ايه الظروف اللي ممكن تمر بيه وايه القصة الشبيهة بالق- بالظروف دي فياخد من قصص القرآن اللي ينفعه في موقف زي ده زي بالظبط الصحابة رضوان الله عليهم يوم بدر آه، يوم بدر لما حصل آه، آه، حصلت المواجهة بين الجيش المؤمنين وجيش الكافرين النبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس المقداد بن الأسود رضي الله عنه بسرعة يعني قرأ القرآن وعاش مع القرآن وفهم القرآن وقرأ قصة القرآن كويس كان مذاكر كويس سيدنا المقداد كان مذاكر كويس كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون لأنه عارف إن بني إسرائيل لما قالت كده هلكت واتضرب عليها تيه قال والله يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا فإن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون ده واحد كان مذاكر قصص القرآن صح سيدة عائشة رضي الله عنها لما اتحطت في البلاء والمحنة العظيمة اللي كانت موجودة في حادثة الإفك لما اتحطت في المحنة دي والنبي صلى الله عليه وسلم آه، يدخل عليها ويقول يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه واعترفي به فإن العبد إذا اعترف بذنبه واستغفر الله تاب الله عليه سيدة عائشة كانت مذاكرة قصص القرآن صح فقالت والله لا أجد ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون كانت مذاكرة قصص القرآن صح فبالتالي ما شاء الله لا قوة إلا بالله قدرت في الموقف ده تنجح أحبابي إحنا بنمر كل يوم في حياتنا بمواقف كتير وبأحوال كتير إن ما كناش نبقى مذاكرين قصص القرآن صح صدقوني إحنا هنتعب كتير هنتبهدل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكتر واحد مذاكر قصص القرآن صح أكتر واحد عارف إيه قصص القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وعذب وابتلي و- و- و- واتبهدل جدا في غزوة أحد والدم لا يتوقف عن وجهه صلى الله عليه وسلم نزيف الدم بسبب الضربة اللي كانت في راس النبي صلى الله عليه وسلم الدم لا يتوقف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم النبي يمسح كده مذاكر قص القرآن صح فكان ينظر إلى المشركين ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون بيحكي اللي حصل مع سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام النبي لما كان قاعد في يوم من الأيام وسط الصحابة وواحد جاء اللي هو ذو الخيصرة وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل النبي لأنه مذاكر صح قال ويلك هلكت إن لم أعدل أو هلكت إن لم أكن أعدل يعني النبي بعدها أي كلمة توضح قد ايه النبي كان مذاكر قصص الأنبياء صح النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر النبي ازاي يصبر نفسه افتكر على طول قصة من قصص الأنبياء والسابقين اللي سبقوه فعشان كده ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعدي من المواقف الصحابة كانوا بيعدوا من المواقف ليه كانوا مذاكرين قصص القرآن صح احنا النهاردة مع قصة من قصص القرآن نحاول نقف معاها وناخد منها العظة والعبرة قصة النهاردة هي قصة طالوت وجالوت هناخد منها فوائد وعظات وعبر القصة باختصار ان أمة بني إسرائيل سبي أولادها وطردوا من بيت المقدس وسلبت مقدساتها وبعث الله عز وجل عليه من يسومهم سوء العذاب فأصبحوا في الأرض مشردين مطرودين مهانين كل الأمم كل شوية أمة تيجي تلطشها شوية دي تلطشها شوية ودي تقتل منها شوية ودي تسبي نسائها وتسبي أطفالها كده والسؤال ليه ليه الأمة دي ربنا سبحانه وتعالى بعث عليها من يسومها سوء العذاب وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ليه الأمة دي بعد ما كانت أعظم الأمم وأشرف الأمم عند الله سبحانه وتعالى كما قال ربنا عز وجل وأني فضلتكم على العالمين ليه يصبحوا كده ربنا بيقول ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فالنبي بتاعهم قال لهم قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا هم هنا بيوصفوا حال إن هم رايحين لنبي بيقولوا له إحنا خلاص مش قادرين نعيش في حياة الذل اللي إحنا فيها دي عايزين نعيش أحرار عايزين نعيش بني أدمين عايزين نخرج من الظلم اللي واقع علينا ده إحنا لحد إمتى هنفضل مظلومين والملوك ملوك السوء دول ياكلوا اموالنا وياكلوا حقوقنا ويسبوا نسائنا ويسبوا اطفالنا لحد امتى يدنسوا مقدساتنا لحد امتى يطردونا من الارض المقدسه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله والملك بتاعهم يقول لهم طب انتوا عايزين تقاتلوا ليه هنا قالوا احنا عايزين نقاتل حقيقه عايزين نقاتل حقيقه لان احنا اخرجنا من ديارنا وابنائنا هنا لابد ان انا اقف وقفه هم ليه دايما كانوا كانت الأمة دي ليه دايما كانت الأمة دي تعذب وتطرد وتهان ويرسل الله عليها من يعذبها هذا العذاب لأن الأمة دي كانت أكتر أمة بتهين شرعتها أكتر أمة ضيعت الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليهم به الأمة دي كانت بتتلاعب بالشريعة بتاعتها كده تلاعب بالصبيان كده بالقرى علشان كده كان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيرسل عليها اللي يعذبها ودي فايدة لينا طول ما احنا بنهين شريعتنا طول ما احنا بنهين ديننا طول ما احنا بينا اللي بيسبب الدين طول ما احنا اللي بينا اللي بيهين الشريعة ولا يعمل بها طول ما احنا معتقدين ان قوانين وضعية او حاجات الناس بتكتبها علاجنا ونجاتنا وسلامتنا في, في, في الكلام ده مش في دين ربنا حتما ولا بد هنفضل مهانين هنفضل معذبين ربنا سبحانه وتعالى لما قال في القرآن وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومون سوء العذاب ده كان الآية دي نزلت مباشرة بعد قصة أصحاب السبت اللي هم برضو من بني إسرائيل الأمة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يرى منها أن هي بتتلاعب بالشريعة ربنا قال لهم يوم السبت ما فيش عمل هي راحت اشتغلت يوم السبت ربنا يقول لنا ان ده حرام واحنا بنعمل الحرام تكون نتيجة ان ربنا يبعت علينا فقر ربنا يبعت علينا حاكم ظالم ربنا يجعل بأسنا بيننا ربنا يرسل علينا أمراض ربنا يرسل علينا فقر وغير ذلك ده نتيجة دايما لكل أمة بتخالف أمر ربنا سبحانه وتعالى الأمة دي لأن هي كان ده دايما هديها ودي دايما عادتها فكانت النتيجة أن دايما ربنا سبحانه وتعالى بيعذبها ما ننساش أبدا أن الأمة دي لما خرجت من مصر لما خرجت من مصر ورأت من الآيات من إهلاك ربنا سبحانه وتعالى لفرعون ولجنود فرعون وعدت وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ادالهم أمر صريح يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة يا جماعة احنا خلاص خارجين من مصر عارفين وجهتنا فين احنا رايحين للأرض المقدسة الأرض المقدسة في هذا الوقت كان يقطنها الجبارين ناس ربنا من عليها بالقوة والأجساد والعظمة والجيوش الجرارة التي لا يقف أمامها أحد يقوم ادخلوا الأرض المقدسة بصوا التي كتب الله لكم هو انتوا لو دخلتوا هو ربنا كتبها لكم على طول زي الرجلين الصالحين لما قال قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب انتوا بس خشوا الباب على الجبارين فإذا دخلتموه فإنكم غالبون امر واضح احنا دلوقتي المفترض نقيم هذا الدين نقيم هذه الشريعة المفترض دلوقتي ان احنا نعبد ربنا نقرب منه اكتر بتكون النتيجة اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون احنا مش هنتحرك ده دول قوم جبارين واحنا مش هنخش غير لما يخرجوا لما يخرجوا نبقى نخش احنا مش خلاص المسألة منتهية يا جماعة ده يعني امر من ربنا امر من النبي ده ده شريعة ده دي دين كانت النتيجة ان هم قالوا لا رفضوا الشريعة فكانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى ضرب عليهم التيه قعد 40 سنة 40 سنة كاملة في التيه واخدين بالنا خلاص لا دخلوا الارض المقدسة بل فضلوا عايشين في التيه 40 سنة يبداوا النهارده المشي من النقطة دي يفضل ماشي طول الليل وطول النهار بعد مرور 24 ساعة يفاجئ نفسه في نفس المكان اللي بدأ فيه ضرب عليه التيه ظل تائه في الارض كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة يتيهون في الأرض أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين كانت النتيجة ان هم لما رفضوا ربنا عذبهم بعد كده مات هارون عليه الصلاة والسلام ومات موسى في فترة التيه ودي كانت من أعظم العقوبات ان هم مش في فترة التيه نتيجة ان هم تخلفوا عن أمر النبي موسى عليه الصلاة والسلام بس لا ده اتضرب عليهم التيه ومش كده بس ده فقدوا نبي الله هارون وفقدوا نبي الله موسى في الأربعين سنة بتوع التيه طب وبعد كده أرسل الله عز وجل لهم نبيا آخر النبي ده اللي هو يوشع بن نون اللي قوى من إرادتهم وقوى من عزائمهم وقوى من شوكتهم وبدأ ان هو يقول لهم خلاص احنا داخلين على الجبارين علشان نقاتلهم وبالفعل وضح أوامر يا جماعة اللي كان عنده حتة أرض وهيبنيها ما يخرجش معانا اللي كتب كتابه على امرأة ومستني انه يتزوج ما يخرجش معانا يا جماعة اللي, اللي عنده شوية غنم والغنم دي منتظر ان هي تخلف ما يخرجش معانا الناس اللي هي قلوبها مربوطة بالدنيا تخليها في الدنيا أنا عايز رجال الآن يخرجوا معايا لتحرير بيت المقدس وكان خرج معه أصحاب الدين أصحاب العلم أصحاب قوة القلب الناس اللي خلاص عندها تصور واضح احنا رايحين بننفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى احنا هنعظم شريعتنا قوي هنعظم ديننا قوي فكانت النتيجة ان هم موسى عليه مع موسى عليه الصلاة والسلام تخلفوا عن الشريعة تخلفوا عن الأوامر مع سيدنا يوشع بن نون طلعوا ما شاء الله لا قوه الا بالله بإيمانياتهم ب ب ب بدينهم بتعظمهم للشريعة فدخلوا الأرض المقدسة وأراهم الله عز وجل من الآيات ما لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى كما في صحيح مسلم أن النبي ومسد أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع بن نون غداة فتح بيت المقدس تعرفين أن الحرب زمان كانت بتبقى في وقت النهار بس إذا أظلم الليل خلاص كل جيش بيروح لمكانه ويبدأ الجيش يجهز نفسه من جديد ويعيد تخطيطه ويعيد المهم سيدنا يوشع بن نون لما وصل لدرجة عالية جدا من الإيمان هو هو والصحابة اللي حواليه ومجموعة بني إسرائيل اللي حواليه وبدأوا يخشوا الأرض المقدسة بعد ما تنازلوا عن شهواتهم الدنيوية وأغراضهم الشخصية ورموا ده كله ورا ظهره واللي خرج ناس رجالة كانت النتيجة بعد ما نفذوا الشريعة وعظموا من أمرها بدأوا يفتحوا بيت المقدس خلاص بينهم بين الفتح لحظات بس الشمس بدأت تغرب ده معناها ان جيش الجبارين هيعيد تنظيم جيوشه مرة تانية وتنظيم صفوفه مرة تانية فسبحان الله فنظر يوشع بن نون إلى الشمس وقال لها أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا حتى تفتح لنا فظلت الشمس واقفة مكانها ما تحركت الغروب فضلت واقفة مكانها ما تحركت الغروب إلى أن فتح الله سبحانه وتعالى ليوشع بن نون ودخلوا البيت بيت المقدس ودخلوا الأرض المقدسة وعاشوا فيها سنوات طويلة جدا بفضل الله عز وجل في أمن وأمان وعزة وحرية وتعظيم للشريعة وتعظيم للدين إلى تخلفوا عن الشريعة تخلفوا عن الدين تخلفوا عن المساجد تخلفوا عن طاعة الأنبياء بعدوا عن أهل العلم بدأوا يشتموا في بعض بدأوا يتخلوا عن الدين بدأوا ي- فرض من الفرائض كل فرض من الفرائض كده يبعدوا عنه شوية فكانت النتيجة ان هم لما بعدوا عن ربنا وبعدوا عن الشريعة وبعدوا عن الدستور اللي ربنا سبحانه وتعالى آه، آه، أنزله إليهم كانت النتيجة يرسل الله عز وجل عليهم من يسومهم سوء العذاب أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الجبارين مرة ثانية ولكن المرة دي كانت باجتياح قتلوا منهم أحداد جمة وطردوهم من بيت المقدس وأخذوا نساءهم وأخذوا أطفالهم وطردوهم مشردين معذبين مهملين في أرض الواقع معايا كده وعاشوا هذه الحياة أخطر من ذلك إن هم سلبوهم مقدساتهم سلبوهم التابوت تابوت موسى عليه الصلاة والسلام اللي كان فيه عصا موسى واللي كان فيه بقايا من صحف موسى عليه الصلاة والسلام وكان فيه بقايا من ملابس موسى عليه الصلاة والسلام ثياب ونعل وغير ذلك سلبوهم مقدساتهم الأمور المقدسة عندهم سلبت منهم سلب منهم كل شيء اتسلب منهم الدين واتسلبت منهم الدنيا ليه؟ لأن هم بعدوا عن أمر ربنا سبحانه وتعالى ناخد من دي فائدة احنا على قدر بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى بتكون نتيجة مشاكل الدنيا مشاكل الحياة ممكن نلاقي فقر ممكن نلاقي حكام ظلمة ممكن نلاقي الناس بتاكل في بعض ده كله نتيجة ان الناس بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى نلاقي الارزاق ضيقت على الناس نلاقي الناس بينهم وبين بعض مشاكل قوية جدا نلاقي الدماء في كل مكان ليه الناس بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى شوية وكل ما الناس بتبعد عن ربنا سبحانه وتعالى بتكون نتيجة ان ازماتهم بتكتر ومشاكلهم بتكتر زي ما حصل مع بني اسرائيل زي ما حصل مع بني اسرائيل عشان كده احنا بنقول يا جماعه دايما لازم نفهم كويس ان نجاتنا وسعادتنا وحياتنا في الدنيا وفي الاخره هي مرتبطه بشريعتنا مرتبطه بديننا كل ما هنكون مرتبطين اكتر بالدين كل ما هنكون مرتبطين اكتر بالشريعه كل ما هيكون الامر بالنسبه لنا جميل قال الله سبحانه وتعالى فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإما يأتنكم مني هدى شريعة كتاب دستور فمن تبع هداي اللي هيمشي عليه وينفذ أوامره ويبعد عن الأمور اللي ربنا نهى عنها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا وفي الآخرة طب يا رب احنا هنعرض قال الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة الضنكة اللي هيعرض بقى عن دستوري اللي هيعرض عن شريعتي اللي هيعرض عن منهجي اللي أنا وضعته للناس اللي هيعرض عن ديني اللي هيعرض عن ذكري هتكون نتيجة فإن له معيشة ضنكة المعيشة الضنكة دي ممكن تكون في بيت في البيت وسط أولاده وزوجته ممكن تكون معيشة الضنك دي في شغله مع المدير بتاعه ممكن معيشة الضنك دي تكون تكون مع قرايبه مع جيرانه المعيشة الضنك دي ممكن تكون في نفسية مدمرة وعقلية مشتتة آه، المعيشة الضنك دي ممكن تكون في فقر وقلة رزق وقلة مال ده كله ليه؟ لأنهم بعدوا عن ربنا سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة معيشة ضنكة ممكن تكون في القبر وممكن تكون يوم القيامة ده كله ليه؟ للناس بعدت عن الشريعة شوية بعدت عن الدين شوية وكل ما هتبعد أكتر هتكون نتيجة إن المعيشة هتزداد ضنك أكتر وأكتر عاش بنو إسرائيل الآن حياة الذل بعد ما داقوا زمان حياة الحرية مع يوشع بن نون بعد ما داقوا قبلها حياة الذل مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بسبب أنهم تخلفوا عن أوامره بعد ما داقوا حياة الكرامة وحياة الحرية في بداية حياة سيدنا موسى معاهم لما خرجوا من مصر وهم كانوا في قمة العزة لما كانوا بينفذوا أوامر ربنا لما كانوا بيرفعوا الشعار والله خير وأبقى شفتوا المراحل دي عاملة ازاي يبقى كانوا في البداية لما رفعوا الشعار والله خير وأبقى وأورثنا القوم شوفوا النتيجة وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون لما سيدنا موسى قال لهم ادخلوا الارض المقدسه قالوا له لا احنا مش عايزين دي مش عايزين الاوامر دي وت... و... واعترضوا على الدين واعترضوا على الاوامر كانت النتيجه ضرب عليهم التيه 40 سنه يتيهون في الارض طب لما ربنا سبحانه وتعالى ارسل ابراهيم يوشع نون شوفوا طلوع وبعد كده نزول طب بعد كده طلوع تاني لما ارسل الله اليهم يوشع بن نون ما شاء الله فتحوا الارض المقدسه ودخلوا الى هذه الارض التي وطئها الانبياء والصالحون وعاشوا فيها وتنعموا بخيراتها دنيا واخره طيب لما تخلفوا عن الأوامر وحطوا الشريعة ورا ظهرهم وأهملوا التوراة والعمل بما في التوراة وحرفوا فيها أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بدأوا يتحايلوا على الشريعة بدأوا يعملوا مثل هذه الأمور كانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم الجبارين فطردوهم نرجع تاني لقصتنا بس انا حبيت اخد وقفه مع التاريخ ده ليه علشان اقول لك هم شوف لما رفعوا شعار والله خير وابقى كانت النتيجة ان ربنا اعزهم ورفع من شأنهم ورفع من قدرهم طيب لما تخلفوا عن هذا الشعار وقالوا اهواءنا خير وابقى كانت النتيجة ان ربنا يبعث عليهم حد يسومهم سوء العذاب قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم مين الملأ ومين النبي ده احنا ما نعرفش و- واحنا ما نشغلش نفسنا مين النبي وفي أي زمن ربنا سبحانه وتعالى لو يرى ان في حكمة من وراء ذكر مين الملأ دول وذكر مين النبي ده كان ربنا ذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر لنا هذه التفاصيل البسيطة لان مش هي دي المراد ان احنا نقف معاها ولكن المراد اللي احنا نقف معاه الناس دي اتعذبت ليه واتهانت ليه وليه ربنا سبحانه وتعالى اعزها في نهاية القصة إذ قالوا للنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا لا، طيب يا جماعة لا، يعني النبي هنا بيختبر مدى إرادتهم هذه أمة بلا إرادة وأمة بلا إرادة أو شعوب بلا إرادة أو شعب بلا إرادة أو جيل بلا إرادة ده جيل هيفضل طول حياته ضايع زي أمة بني إسرائيل في بداية مع حياة موسى عليه الصلاة والسلام لو ادخلوا الأرض المقدسة دول ناس ما عندهمش إرادة ما عندهمش قوة إرادة واحد عايز يتوب وما عندوش إرادة توبة عمرك في حياتك ما هتوب واحد عايز يقيم الليل وإرادته ضعيفة عمره في حياته ما هيقيم الليل جميل واحد نفسه ان هو يبعد عن معصية من المعاصي انت ما عندكش إرادة يبقى عمرك في حياتك ما هتنفذ هتفضل طول حياتك بهذه الصورة في الذل في ذل المعصية إذ قالوا النبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا هنا قالوا له وما لنا ألا نقاتل وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا احنا عندنا السبب اللي اللي يخلينا نخرج للقتال في سبيل الله فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم هنا علشان ربنا سبحانه وتعالى يعلم لان الله سبحانه وتعالى يعلم ان الامه دي ان الغالب فيها كانوا عايزين يعيشوا عيشه العبيد لا يريدون ان يعيشوا احرارا اغلبهم عايز يعيش مع مع هواه مع المقاييس الدنيوية بتاعته المحضة زي ما سيتبين لنا الآن ربنا اختبرهم فكان الاختبار الأول فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم أعداد جمة من اللي كانت بتقول احنا عايزين نكون أحرار عايزين نبقى أقوياء عايزين ان احنا نرد شرفنا مرة تانية عايزين ان احنا نعيش حياة الكرماء في كانت النتيجة فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وهنا الآية اللي بعدها ربنا سبحانه وتعالى هيبدأ يوضح لينا الناس دي ليه ربنا سبحانه وتعالى كان دايما بيهلكها الناس دي يا جماعة التصورات عندها كانت تصورات مادية محضة ان اللي يعلو عندنا ده صاحب المال وصاحب الجاه مش هو ده المقياس قال الله سبحانه وتعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا طالوت أمة بني إسرائيل كان فيها قسمين قسم كان بيبقى فيه النبوة سبط زي ما بيقولوا سبط كان فيه النبوة وسبط كان فيه الملك سبط كان ربنا سبحانه وتعالى بيميزه بالدين بالعلم بالرسالة فكان دول الأنبياء سبط تاني كان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الملك فهم النهاردة لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم أو نبيهم قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال الأمة اللي يكون النظرة عندها ان اللي حركنا فلوس ان الميزة عندنا اللي يتفوق علينا ويبقى رئيس لينا هو صاحب المال ان اللي يقودنا هو صاحب المال او صاحب الجاه او اللي من عيلة فلانية او من الصبط الفلاني دي أمة لا يرفع الله شأنها ولكن الأمة اللي تقدم صاحب الدين هي دي الأمة اللي ربنا يرفع قدرها يا جماعة ينبغي علينا لما نبص لنخبتنا فنلاقي في النخبة دي رقصين ومغنيين و... يبقى إذا هذه دولة لا يرفع الله سبحانه وتعالى قدرها لما نلاقي أمة لما بتقدم ناس بتقدم أصحاب المعاصي وأصحاب البعد عن الله سبحانه وتعالى دي أمة لا يرفع الله قدرها ولكن لما نجد أمة التصور عندها ان اللي نرفعه دول أهل العلم وأهل الدين وأهل العبادة وأهل الطاعة وأهل القرب من الله سبحانه وتعالى يبقى هي دي الأمة اللي ربنا يرفع قدرها وشأنها لما كانت المقاييس عندها فيها غبش عند أمة بني إسرائيل احنا لا نقدم إلا هؤلاء فسدوا والأمة اللي تقدم لا تقدم الأصلح والأجدر وإنما تقدم أصحاب الأموال وتقدم أصحاب والعياذ بالله العري الأمة دي تنزل علشان كده تقول يا جماعة المقياس الحقيقي عند ربنا سبحانه وتعالى بدين الإنسان بعلم الإنسان باصطفاء الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان مش المسألة أبدا بدين أو معذرة مش المسألة أبدا بمال أو ده من عيلة فلان أو ده من لا لا لا, لا خالص خالص بل الأصل عندنا إن إحنا لا نقدم إلا أصحاب الدين يا جماعة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبرضه تأكيد للغبش اللي كان موجود عند بني إسرائيل قال النبي صلى الله عليه وسلم انتسب رجلان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام فقال الأول أما أنا فأنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان حتى عد تسعة فمن أنت لأم لك فمن أنت لأم لك فقال الآخر وأما أنا فأنا فلان ابن فلان ابن إسلام فأوحى الله إلى موسى يا موسى أخبر هذا الذي انتسب إلى تسعة أنهم في النار وهو عاشرهم وأخبر هذا الذي انتسب إلى رجلين ثم إلى الإسلام فأخبره أنه أنهما في الجنة وهو ثالثهم هو ده المعنى اللي لازم نفهمه إن التقديم عند ربنا إنما يكون بالدين لا يكون بالمال زي ما بني إسرائيل كانوا بيظنوا التقديم عند ربنا سبحانه وتعالى ما بيكونش بالجمال إنما التقدير عند ربنا بالدين مش معنى إن فلان أجمل من فلان إن هو عند ربنا أعلى قدرا إن فلان وشه أبيض وده أسود لا لا يا جماعة بس مش كده خالص المقياس الحقيقي عند ربنا سبحانه وتعالى إنما يكون بدين العبد علشان كده أحد الصحابة اسمه زاهر كان دميم الخلقة دميم الخلقة ولما النبي احتضنه وقال من يشتري العبد قال يا رسول الله تجدوني كاسد مين هيشتري الخلقة القلبية دي ده أنا كل ما أتقدم لواحدة بتطردني علشان أنا مش جميل فقال له النبي إنك ولكنك عند الله لست بكاسد إنك عند الله غالي المقياس الحقيقي الميزان الحقيقي عند ربنا مش في الجمال ممكن يكون إنسان دميم الخلقة عبد أسود حبشي يعني أعلى قدرا عند الله عز وجل من آلاف مؤلفة من أصحاب البشرة البيضاء والعيون الزرقاء والشعر أصفر المسألة عند ربنا مش بالجمال المسألة عند ربنا سبحانه وتعالى بالدين المسألة عند ربنا سبحانه وتعالى مش بالمال زي ما هم بيظنوا بنو إسرائيل كانت المقاييس عندهم مقاييس دنيوية محضة فهم بيقولوا الآن ونحن أحق بالملك ولم يؤت ساعة من المال الراجل ده ما عندهوش فلوس لا يا جماعة مش هي دي المقاييس عندنا في ديننا المقاييس في ديننا ممكن يكون الإنسان فقير ولكن أعظم قدرا عند الله عز وجل من الغني والعكس ممكن يكون إنسان غني أعظم قدرا عند الله عز وجل من الفقير إيه اللي, اللي يفرق بين الاثنين اللي يفرق بين الاثنين دين اللي يفرق بين الاثنين دين إيه علشان كده لما كان مشركي مكة بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم احنا نؤمن بيك احنا نؤمن بيك وبرسالتك بس اطرد شوية الفقراء المساكين الصعاليق اللي حواليك دول فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا واضحة قضية واضحة مسألة مش بالفقر ولا بالغنى أبدا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه رجل غني وهيبة كده ومال وجاه فقال ما تقولون في هذا ايه رأيكم في الراجل ده قالوا هو خيرنا وابن خيرنا هذا رجل حري إن خطب أن يخطب وإن نكح أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قيل أن يسمع له الراجل ده لو اتكلم كان الكل يسمع لو اتقدم لخطبة امرأة خلاص يزوج على طول فورا الراجل ده لو اتكلم الكل يسكت ثم مر رجل من فقراء الصحابة فقير جدا بسيط جدا فقال وما تقولون في هذا قال قالوا هذا رجل حري إن خطب ألا يزوج وإن تكلم ألا يسمع له وإن شفع ألا يشفع فقال صلى الله عليه وسلم هذا الراجل ده خير من ملء الأرض من هذا دي القوانين اللي جاء النبي بقى وضعها لنا القوانين إن احنا لا نقدم إلى أصحاب الدين لا نقدم إلى أصحاب العلم دول المقدمين عندنا إنما أمة بني إسرائيل عندها غبش فكري الغبش ده إن اللي يقدم علينا هو أصحاب المال الغبش ده اللي كان بيقولوا إن نخبتنا هم أصحاب المال هم بيقولوا دلوقتي إيه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال احنا ابائنا واجدادنا وعائلتنا كلها فيها الملك احنا اصحاب المال وسبحان الله في هذه الآية يوضح الله سبحانه وتعالى ليه الأمة دي هلكت ليه الأمة دي هلكت تخيلوا يا جماعة سوء الأدب من هذه الأمة اللي كانت تستحق ان هي يعني يداس عليها نبيهم بيقول لهم إن الله ربنا شوف إن التوكيدية دي إن الله قد بعث لكم طالوت ملك مين اللي بعث ربنا مين اللي اختار ربنا مين اللي ولى ربنا قالوا لا أن يكون له الملك علينا يا جماعة ده, ده مش كلام النبي ده مش كلام واحد منكم لا ده كلام ربنا ده ربنا اللي بيقول هي دي المشكلة دايما عند كتير من الناس انه بينظر للأمر ولا ينظر للآمر الشيطان ما سجدش لآ- لآدم ليه؟ لأنه نظر للأمر أنا أسجد لده لا لا ولكن لم ينظر إلى الآمر إن اللي أمر بكده هو ربنا سبحانه وتعالى علشان كده طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى والأمة النهاردة اللي في يوم من الأيام نقول لها ربنا بيقول كده تقول لا ده لا يتوافق ناس النهاردة يضعوا دستور رجل يت... يتساوى مع المرأة ويقول أكن أنت تقول لي إن الراجل ضعف المرأة ما ينفعش ان النهاردة أستاذة دكتورة جامعية نقول لها شهادة الرجل تعدل شهادة المرأتين تقول لي يعني انت عايز تسوي بين الدكتورة فلانة الفلانية والدكتورة فلانة الفلاني مع البواب البواب يساوي اتنين من النساء دكاترة وأطباء وك... انت عايز ده يتساوي مع ده لا هم هنا نظروا لإيه نظروا للأمر ولم ينظروا للآمر زي ما بني إسرائيل بيقول لهم يوم أن يكون لهم ملك يا جماعة ده ربنا اللي بعثه ليكم ومن هنا نقدر نفهم يا جماعة ليه الأمة دي بتهلك ليه الأمة دي بيسلط عليها العذاب لأنها لم تقم شرع الله عز وجل بنو إسرائيل لما عجزوا عن إقامة شرع ربنا سبحانه وتعالى خلاص روح الجبارين يبطشوا بيهم شفتوا طالعين نازلين طالعين نازلين طالعين نازلين يقيموا الشريعة يطلعوا يسيبوا الشريعة ينزلوا أي أي أي سوء أدب وصل إليه بنو إسرائيل لما نبيهم يقول لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا يقولوا أن يكون له الملك علينا يا جماعة ده ربنا اللي بعت يا جماعة ربنا اللي اختار يقول أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك علينا. اوعوا في يوم من الأيام خدوا منها فائدة اوعوا في يوم من الأيام الواحد مننا يجي له أمر من ربنا يقول لا ده عقلا لا عقلا كده عقل ما يجيبنيش لا انت عقلك قاصر انت مش فاهم انت لو تفهم تنفذ الامر بسرعة جميل ان يكون له الملك علينا ان دي للبعد ده لا يمكن شوف اعتراضهم على الحكمة الخاصة بربنا سبحانه وتعالى هو يقول يا جماعة بعت لكم فلان لا لا ما- ما ينفعش مع ربنا اللي اختار ما ينفعش ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال المقاييس الدنيوية الزائفة الغبش الفكري اللي كان موجود عندهم قال إن الله اصطفاه عليكم يا جماعة ده ربنا هو اللي اصطفاه إن الله اصطفاه عليكم مش كده وبس وزاده بسطة في العلم في العلم والجسم يبقى هنا قدم ليه عنده علم وعنده جسم هي دي بقى الايه ال- ال- الامكانيات اللي تخليه يقود الجيوش احنا رايحين نجاهد الان فاحنا عايزين واحد عنده علم بالقتال وبالجهاد وعايزين واحد عنده خلفية حربية كويسة وعايزين واحد لأن الجهاد بيحتاج لمجهود عنده جسم قوي هنا ربنا سبحانه وتعالى لما اختار ما اختارش من نسل الأنبياء ولا اختار من نسل الملوك وإنما اختار من يصلح لهذا المكان فاختار ربنا طالوت عليه طالوت فكانت النتيجة فكانت النتيجة ان إيه إيه إيه شوفوا هنا حتى سبحان الله الدقة الدقة في الاختيار علم ربنا سبحانه وتعالى بمن يختار عشان ربنا يقول لنا هي دي الأمانة الأمانة إنك تختار الأنسب مش علشان ده قريبه نبي نختاره ولا علشان ده آه، قريبه عنده فلوس نختاره لا وعلشان كده بنقول يا جماعة متى أقيمت الأمانة في أمة أقيمت هذه الأمة ومتى ضيعت الأمانة ضاعت الأمة احنا للأسف لما وضعنا ا- ا- ا- الشخص ده في المكان ده وهو ليس مؤهل له ه- هلكنا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة متى الساعة فالنبي قال له إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة فانتظر الساعة عندنا النهاردة واحد طالع في كلية حقوق بمادتين من دور يوليو بس علشان قريبه مش عارف مين اتعين وكيل نيابة واللي كان طالع الأول على الدفعة ده اترمى لأن هو ملهوش واسطة لا هنا الأمة دي تقع الأمة اللي تضيع الأمانة تقع بسرعة تلاقي مثلا ا- ا- المكان ده هو احنا عايزين فيه مهندس كهرباء كويس لا احنا مش هنجيب مهندس كهرباء كويس ده احنا هنجيب ابن المدير علشان هو مش عارف ايه اه هنا ال- الامه دي تقع ليه ضيعت الامانه واذا ضيعت الامانه ضاعت الدنيا كلها جميل فربنا سبحانه هنا تعالى هنا الله لا يحابي احد الله لم يختار حد قريبه كان نبي ولم يختار احد قريبه كان ملك وانما اختار الله سبحانه وتعالى واحد من عوام الناس لا عنده مال ولا عنده ملك ولا من نسل أنبياء وإنما اختار الله سبحانه وتعالى الرجل المناسب في المكان المناسب وهنا يتضح لينا ان الأمة دي ربنا هيرفع قدرها بعد كده علشان ده علشان ده كان في أمانة في الاختيار والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم لما رأى نبيهم أمة بني إسرائيل أمة لا تؤمن بالأمور إلا لما ترى قدامها آية من الآيات فربنا سبحانه وتعالى يعني لما رأى من هؤلاء كده يعني أهل التفسير بيقولوا فلما قال لهم نبيهم إن ربنا اختار طالوت وربنا هو اللي اصطفاه وربنا يؤتي ملكه من يشاء قالوا لا هات لنا آية من ربنا آية من الآيات هات لنا دليل من ربنا ان انت صادق يبقى مرة أساوي الأدب مع ربنا ومرة أساوي الأدب مع النبي نحن لن نصدقك إلا لما ترسل لنا آية هات لنا آية أن الراجل ده هو الملك علينا يا جماعة هذا نبي صادق لا ينطق عن الهوى لا لا لا هات لنا آية فأرسل الله سبحانه وتعالى لهم آية وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم التابوت معروف فيه سكينة من ربكم هذه السكينة إذا يعني القلوب اللي هي نفر من طالوت لما يأتي التابوت قلوبكم كلها هتستكين وتصبها السكينة وهترضوا بالأمر الواقع يعني حتى سبحان الله ربنا بيوضح في هذه الآية إن استجابتهم للأمر كانت غصب عنهم لما نزلت السكينة عليهم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون مما ترك آل موسى بعضهم قالوا عصا موسى بعضهم قال ده ثياب موسى عليه الصلاة والسلام كنعله أو ثوبه بعضهم قال بقية اللي هي بقايا من صحف موسى عليه الصلاة والسلام إلى التوراة تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين شو طلبتوا الآية هي دي آية إن طلوط ربنا سبحانه وتعالى قد بعثه ملكا عليكم قال الله سبحانه فلما فصل طلوط بالجود جت الآية والكل خلاص السبعين ألف أو المئة ألف أو التمانين ألف الكل خلاص سلم ده التمانين ألف دول اللي هم القلة بعد ما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم القليل منهم كانوا مئة ألف فلما فصل طالوت بالجنود بالجنود دي سيدنا عبد الله بن عباس قال كانوا سبعين ألف بعض أهل التفسير قالوا كانوا تمانين ألف بعضهم قال, قال كانوا مئة ألف تخيلوا الآن ان جيش رايح خلاص بقى طالب للتحرير طالب إقامة الدين طالب إقامة الشرع طالعين مئة ألف طالوت عليه الصلاة والسلام أو رحمة الله عليه هنا رجل عالم عالم بالأمور الحربية عارف إن ممكن الجيش لو طلع وفي مجموعة من اللي هم إيه ضعاف الإيمان أو ضعاف ال... لو واحد منهم يهتز ممكن يهز الجيش كله فكان لابد من ابتلاء كان لابد من ابتلاء وده لازم نفهمه كويس الطائفة المؤمنة في كل زمان وفي كل مكان لازم تفهم الكلام ده كويس إن ممكن في بعض الأوقات أنت معاك الحق وأنت ماشي صح وتبتلى بلاء عنيف تبتلى بلاء عنيف وتزلزل في هذا البلاء عارف تزلزل ليه علشان ربنا ينقي الصف اللي مش من الصف يطلع بره زي ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم النهارده النبي هيقيم دولة الدولة دي لا تقوم إلا على رجال فكان في البداية لازم تكون في بلاءات فكان بلاء الصحابة في مكة العذاب علشان ما يثبتش إلا رجالة اللي نقدر نشيل بيهم دولة وإلا تخيل النهاردة كان الإسلام بقى ما فيش فيه عذاب والدنيا مفروشة ورد وزي الفل ويطلع رجال كده رخوين كده مش مش رجاله مش ابطال كده يجوا يشيلوا الدوله الدوله تقع على طول يجوا يشيلوا الدوله ده حتى كل صاحب مصنع النهارده صاحب المصنع ياخد العيل الصغير ابنه معاه من وهو صغير كده ويربيه على الرجوله من البدايه والا الولد لو اكله البسكوت ومش عارف ايه وبابي ومامي يجي الولد بعد ما الاب يموت يدير المصنع المصنع يقع فربنا ابتلاهم في في مكه وابتلاهم بعد كده في اسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه لما حصل إصرار معاهم في ناس ارتدت ما صدقتش بعد كده ابتلاهم ربنا سبحانه وتعالى بالهجرة علشان ايه لا يذهب ده بعد كده إلى الرجال فكان لابد ان احنا في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى لابد ان يكون في بلاءات معانا في الطريق فكان بلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لطالوت بلاء النهر يا جماعة احنا هنعدي على النهر ما حدش يشرب منه إلا يعني ما يكفيه غرفة بيدي بس كده فكانت النتيجة فشربوا منه إلا قليل قال ابن مسعود تخيلوا يا جماعة من المئة ألف أو السبعين أو التمانين على اختلاف أهل التفسير السبعين ألف الكل شرب إلا 313 واحد بس أي زلزلة دي طب 313 ده احنا خارجين مئة ألف ومرعوبين من جيش الجبارين تخيل لما المئة ألف دول يخرج منهم يتولى منهم 99 ألف و700 متخيل لم يتبقى مع جالوت إلا مع طالوت إلا 313 واحد كان في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود كنا نقول عدتنا يوم بدر كعدة طالوت وأصحابه 313 واحد قصاد الجبارين اه قصاد الجبارين بس كان لازم ال 313 دول يصفوا لازم تميز الصفوف قبل اللقاء الحتمي والمعركة الحتمية لازم تميز الصفوف لازم تعرف مين على الحق ومين على الباطل مين محب ومين مبغض مين طالع كده عشان طالع وسط الناس ومين طالع فعلا واقف على راية الإسلام واقف على راية الدين فشربوا منه إلا قليلا منهم خلاص التسعين ألف وسبعمائة واحد رجعوا ولم يتبقى إلا 313 313 برضو منهم ناس أقوياء الإيمان وناس منهم مهزوزة شوية قال الله فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجنوده وجنوده دي ناس اللي هي ايه ضعاف بالإيمان شوية ده دول الصفوة دول الصفوة ولكن شوف بقى اليقين يقين الثلة المؤمنة يا جماعة نحن لا نقاتل بعدد احنا ما بنقاتلش بعدة وإنما نقاتل بإيماننا بربنا سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى لا طاقة لنا اليوم ب... قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وده أول سبيل للي عايز ربنا ينصره يا أخي خليك واثق في ربنا خلي عندك يقين قوي في ربنا إنك منصور إن شاء الله مش أنت على الحق آه غيرك على الباطل إن شاء الله أنت منصور ما تبصش بقى لقوتك ولا لعدتك أنت ضعيف جدا أنت ضعيف جدا ولكن القوة الحقيقية القوة الربانية قوة العبادة وطاعتك وقربك من الله قوة علمك قوة جسدك هو ده اللي هيعينك إن شاء الله بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى عليك والله مع الصابرين يبقى أول حاجة السبيل لتحقيق النصر واحد تفائل إن الأمور هتتغير الظلم مش هيفضل كده إن شاء الله الأمور هتتغير اتنين لازم تصبر وصبرك ده هو السبيل الثاني إنك إن شاء الله ربنا يكرمك ثلاثة ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ثلاثة ذل وافتقار وتضرع ومسكنة بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى هي دي الثلاثية هي دي الثلاثية واحد تفاؤل اتنين صبر ثلاثة دعاء وذل وافتقار بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى كانت النتيجة فهزموهم بإذن الله الفائلة تدل على السرعة يا جماعة المعركة ما خدتش من ايدهم غلوة ده المسألة انتهت بسرعة فهزموهم بإذن الله بسرعة بسرعة بسرعة المعركة انتهت ويطلع كده من وسط الجيش وقتل داوود مين داوود احنا عادش عارف داوود أصلا داوود ده مش النبي ربنا سبحانه وتعالى ما أتاش النصر على إيد طالوت ولا على إيد حد من اللي معاه ده النصر جاء مع واحد ما كانش معروف في هذا الوقت اسمه داوود ليه ربنا سبحانه وتعالى يجعل ان داوود هو اللي يقتل جالوت ليه ايه الحكمة ربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كان داود أعبد البشر صلى الله عليه وسلم النبي يقول لنا أفضل الصيام عند الله صيام داود وأفضل القيام عند الله قيام داود الراجل ده عليه الصلاة والسلام كان عنده إيمان وطاقة وقوة في الطاعة والعبادة ذا الأيدي إنه أواب في كتير من الأوقات الطائفة المؤمنة اللي بتقابل الطائفة الكافرة أو طائفة الحق مع طائفة الباطل بتظن إن النصر هيجي من الباب ده لا يا جماعة النصر مش هيجي هيجي من باب أنت ما تعرفوش النصر دايما هيجي من باب انك تعرف قوانين الدنيا تقول ان طالوت اختيار ربنا واصطفاء ربنا طالوت صاحب القوة طالوت صاحب العلم ان النصر هيكون على ايديه لا يا جماعة لا يا جماعة اوعى في يوم من الايام ترمي النصر على حد فلان او فلان او فلان لا لا لا لان النصر الحقيقي بيجي من باب انت مش شايفه في لحظة في لحظة حاجة ظهرت كده قلبت المقاييس وقلبت الدنيا كلها زي بالظبط يوم الخندق النبي صلى الله عليه وسلم متحاصر حفر الخندق ظن ان الخندق ده هو اللي هو اللي هينجي الناس لا يا جماعه النصر ما جاش من الخندق النصر جاء من الريح اللي ربنا سبحانه وتعالى ارسلها على المشركين لازم نفهم ده كويس لازم نفهم ده كويس النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكه متوجه الى المدينه في الهجره نزل تحت ما طلعش لفوق للطريق نزل تحت واستخبى في الغار ومع ذلك المشركين وقفوا قدام الغار والنصر انما جاء من عند الله وايده بجنود لم تروها نفس الكلام هنا النصر ما جاش من سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لما وضع في السجن كان بيظن ان النصر يجي منين مقاييس الدنيا ان النصر هيجي ان المرأة قلبها يحن ان عزيز مصر يزعل انه ظالم هذا يوسف ان الراجل اللي كان مع يوسف يطلع يقول للملك لا النصر مش هنا خالص ده حتى يوسف لما رمى النصر وخروجه من السجن على هذا الرجل ربنا قال فانساه الشيطان وذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين النصر جه منين من رؤية حاجة احنا مش متوقعينها خالص حاجة مش... وسبحان الله يبقى اذا النصر جه على ايد على ايد داوود ليه هو كان افضل الناس في هذا الوقت طاعة عبادة قربا من الله سبحانه وتعالى الفتح جاء من هنا يا جماعة طالوت معاه القوة المادية العلم والجسم داوود كان معاه القوة الربانية العبادة والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى لازم الاثنين دول يلتقوا مع بعض علشان يتم النصر
وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى مش فتح على داود بس آه، آه، في, في, في القتال لا ده أتاه الله عز وجل الملك بقى ملك الحكمة اللي هي النبوة أو العلم وعلمه مما يشاء صنع تلبوس لكم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين يا جماعة يا جماعة الأمة دي في الوقت اللي بتسيب فيه شرع ربنا بتذل وبتهلك وبتعذب والأمة اللي وقت فيه بيكون عندها ثقة قوي في ربنا طائعة قوي لربنا عابدة قوي لربنا صابرة قوي على بلاء ربنا بتسعى للأخذ بالأسباب عشان تغير من حالها ساعتها فتوح ربنا سبحانه وتعالى أسرع مما يتخيله الإنسان زي ما ربنا قال فهزموهم بإذن الله يا جماعة دي كانت بعض الدروس وبعض الفوائد المتعلقة بقصة طالوت وجالوت أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الرسالة والعبرة والعظة من هذه القصة وصلت للجميع الفتح جاي على إيد مين؟ على إيد أعبادنا على إيد أكثرنا طاعة على إيد أحسننا حالا مع الله سبحانه وتعالى الظالم حتما لابد يزول الظالم واحد ظلمني في شغلي زوج ظلم زوجته زوجة ظلمت زوجها أب ظلم أولاده جار ظلم جاره واحد ظلم أخته واحد الظلم هيزول حتما ولا بد ولكن أعبدنا أكثرنا طاعة أكثرنا ثقة في الله أكثرنا صبرا أكثرنا قربا من الله سبحانه وتعالى هو ده اللي دايما ربنا سبحانه وتعالى بيفتح إيديه أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويجعلنا من سمعنا القول في تمام حسنة صلى الله بنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
قائدا كن في حياتك قائدا حتى تسود على العدا حتى